بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين كل سنه وانتم طيبين أم، في موقف الليله دي خلاني افكر في موضوع عاوز اشترككم فيه هو موقف القديس مرقس الكتاب المقدس بيقول ان كان في مجرد شاب ربط ازار على عريه وبعدين لما اجتمعوا على المسيح مسكوه من جلابيته قام ساب جلابيته وجري طبعا لو احنا حاضرين الموقف ده كنا هنقول هذا الشاب لا يصلح لشيء ده مجرد انسان خواف جبان يسيب المسيح في يوم زي كده مع انه شاب يعني المفروض يقف يدافع عن المسيح او ويعمل فيها راجل الغريب ان هو ده القديس مرقس اللي هو اساس وجودنا في الكنيسه دي واساس الكنيسه المصريه واساس كل الخير وكلنا هنبقى مديونين للقديس مرقس في خلاصنا لانه من غيره يمكن مصر ما كانتش عرفت المسيح فعاوز اكلمكم عن الرجاء الرجاء المعلن في الأسبوع ده يمكن كتير من العظات في أسبوع الألام بتبقى عن التوبة أو عن ألام المسيح أو عن تعاليم اللي قالها الأسبوع ده أو عن صليبه وفدائه إنما قليل ما بنتكلم عن الرجاء مع إننا محتاجينه لأني أنا ملاحظ إنه ناس كتيرة محبطة وناس كتيرة تميل لليأس يعني في ناس كتيرة وهي بتصلي حاسة انه آه مفيش فايدة فيا يا ما صليت ما بتغيرش ويا ما تبت ما فيش حاجة بتتغير ومش معقول اللي زيي ممكن يدخل السماء انما القديس مرقس اللي, اللي هرب في الليلة دي وبعدها بكذا سنة هرب تاني على فكرة لو تذكروا قصة في سفر الأعمال كان شاب صغير وطلع مع برنابة بحكم القرابة وبعدين برنابة ماشي مع بولس في بلاد آسيا الصغرى مع أول بلد وأول مشكلة مرقس رجع خاف ورجع برضه وهرب لتاني مرة والمرة دي لا كان في ضرب ولا كان في سيوف ولا كان في صراخ يعني مجرد شاف ان الايه الشغلة دي صعبة عليا وخاف ورجع تدور الأيام والقديس مرقس ده هو اللي يكتب أول إنجيل في تاريخ البشرية إنجيل مرقس وتدور الأيام ومرقس ده يجي لوحده مصر أصعب بلد كانت بحكم بقى أن مصر دي كان فيها الفلسفة وفيها العلم فيها الثقافة فيها الفلوس فراعنة دول مش حاجة قليلين وبعدين تدور الأيام مش بس يكرز في مصر يمسح أرض مصر بدمه بمنتهى الشجاعة والإقدام مين يقول إن مرقس ماري مرقس اللي استشهد في اسكندرية واللي دشن أفريقيا كلها للمسيح هو هذا الشاب اللي سمعنا عنه دلوقتي اللي هرب وخاف وجري ولا سمعناه حتى بكى بكاء مرا زي بطرس وحتى لما دخل الكرازة لقيناه برضه ساب بولس وخاف ورجع تاني خلونا نتكلم عن الرجاء الرجاء في الأسبوع ده له صور كتيرة وأشكال مفرحة مشجعة أول رجاء رجاء في الغفران رجاء الغفران الليلة دي دايما بنقف قدام بطرس كده مكسوفين له سلف عاوزين نقول له يعني حاجة بصراحة تخجل تبقى أنت عملت معجزات وشفت المسيح في التجلي وربنا يسوع قال قصاد منك بدل المرة مرات ينبغي أن أموت وأصلب وفي اليوم الثالث أقوم وكل ده وتنكر وقبلها بساعات يقول لك يا بطرس أنت هتنكرني ثلاث مرات وما تاخدش بالك يعني عمره ما قال حاجة زي كده إنما مين يقول إن بطرس ده ربنا سامحه ولا كأنه عمل حاجة قد إيه دي تدينا رجاء تدينا رجاء عالي جدا خطية الإنكار زي واحد ساب المسيح وارتد بالظبط خطية كبيرة إنما شوفوا ربنا يسوع في رقته يوم الحد ياخد بطرس بحضنه ويطبطب عليه ويقول له خلاص اللي فات مات وأنا مش زعلان منك وبعدها قدام التلاميذ يقول له يا سمعان ابن يونا بتحبني ايوه يا رب خلاص ارعى خرافي مش هنجيب سيرة الانكار ده انا لعنته وحلفته ده انا طلعت جبان قدام جارية ده انا خنتك مش لاني بيقطعوني حتت فاضطريت اخونك ده انا من غير ما حد يجي جنبي يا رب ما حدش كلمني كلمة ولا سيف قطع رقبتي ولا كان في قدامي سياف ده قدام واحدة جارية يقول له أنا مش زعلان خلاص غفران كامل يستعيد به مكانته كرسول ولا كأنه عمل حاجة واحدة من رواد الأسبوع ده مين المجدلية المجدلية دي هتبقى تحت صليبه بكرة وهتبقى أول شاهد لقيامته يوم الحد مين المجدلية دي دي الست المشهورة بالخطية اللي أخرج منها سبع أرواح ما اظنش فيكم حد جاله وقت فيه سبع شياطين ما اظنش يعني الست دي وصلت إلى مستوى أوحش مننا مش بس تمتعت بالغفران وتمتعت بالحرية تمتعت تبقى تلميذة لربنا يسوع وتبقى أول مبشرة بالقيامة وتبقى قديسة تدينا رجاء قد إيه دي تدينا أمل في نفسنا قد إيه ربنا يسوع له المجد على الصليب في قمة آلامه لو دعا على البشرية كلها بصراحة يبقى حقه عدل لأن اللي بيعملوه ده افترى وده ظلم ودي قسوة يعني لما بيموتوا واحد مجرم ماشي لكن ده بيموتوا البار القدوس قدوس القديسين يعني يستاهلوا الإعدام 100 مرة إنما ربنا يسوع يقول على الصليب اغفر لهم يا أبتاه لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون وكل واحد طلب الغفران بناء على الكلمة دي كان هياخده تدينا رجاء قد ايه دي انك كل اللي عملته في حياتك مهما كان خطية بكلمة المسيح تقول له خلاص انا عاوز الغفران ده انا عاوز من ده يقول لك خلاص خده اللي عاوز حاجة يجي ياخدها انا على الصليب بوزع ببلاش اللي عاوز غفران يجي ياخد الراجل القائد المئة خد أول ما اعترف بالمسيح وقال حقا كان هذا ابن الله خد غفران واللص اليمين طبعا خد أحلى غفران تدينا رجاء يبقى الأسبوع ده مليان أفكار ترفعنا كده لما الواحد يبقى زعلان من نفسه وخجلان إن الصوم راح وإن الصلوات ضعيفة وإن الجهاد ضعيف وإن الخيبة تقيلة وإن الخطايا ما بتتغيرش وإن الاعترافات بتتكرر وإنه وبعدين يبص في نفسه كده يقول مفيش فايدة تبص على ربنا تقول له لا يا رب انت كلك رجاء انت هو رجاؤنا على الخشبة انت بتدي رجاء لأي واحد مهما كان شرير يتعدل ويبقى واحد تاني خالص ودي دخلنا على رجاء في التغيير مش رجاء في الغفران بس رجاء في التغيير لو خدتوا بالكم الأسبوع ده بدأ من يوم السبت بثلاث قصص كانت ليلة حد الزعف في ثلاث أحداث هامة سبقت احتفال الشعنين حادثة زكا وحادثة بارتيماوس الأعمى وحادثة العذر إقامة العذر والثلاث حكايات يدوا رجاء عالي جدا قبل ما ندخل على الأسبوع زكا ده إنسان يعني ناس فاكراش طعم قمة الظلم والطمع والأنانية وال... واحد كده سيء السمعة لدرجة لما المسيح دخل بيته كل الناس عارفة الراجل ده فبتقول دخل اليبيت عند رجل خاطئ وخاطئ دي كانت شتيمة يعني مش كلمة مهذبة زي اللي بنقولها دلوقتي وكانوا مستغربين إنما زكى ده بقى واحد من اللي داخلين في الشعانين وبقى قديس وحاجة عز إيه اللي حصل تغيير تغيير بجد تغيير حقيقي اتبدل مش في يوم وليلة لكن حصل له استبدال فعلا يبقى عندك رجاء ان صفاتك الصعبة يجوز انت لسه فيك طبع غالبك بقاله سنين في امل طبعا في امل تقول يعني العصبية دي تروح تروح وناس يعني الخوف ده يروح يروح ويبقى سلام عجيب يعني الإدانة دي تروح ده تروح وتبقى بتحب الناس وتعذرهم وتحامي عنهم بكل قلبك يعني الشهوات اللي غلباني دي تروح تروح طبعا امال الرجاء ايه الرجاء يعني ربنا قادر يغير الواحد ويبدله ويطلع من زكا اللي كان يموت في الفلوس كده بني آدم سخي جدا يدي نص فلوسه للفقراء كم واحد فيكم بيدي نص فلوسه للفقراء والنص التاني بيصلح أخطائه اللي قبل كده يبقى هنا رجاء في التغيير واحد قعد أعمى سنين عمره كان عندنا المولود أعمى في نهاية الصوم وجالنا بارتيماوس الأعمى على إيه؟ على دخلة أسبوع الألام راجل شحات لا قيمة له في نظر أحد وما بيشوفش إنما ما عندوش غير صرخة واحدة قعد على صرخة واحدة زي العيال يا ابن داود ارحمني يا ابن داود ارحمني يا ابن مش هيسكت والمسيح يوقف الموكب كان داخل على موكب الشعانين لو درستوا الإنجيل تعرفوا ان دي ليلة الشعانين على طول وبعدين عاوز ايه عاوز افتح قال له فتح يا سلام انفتح رجاء في التغيير تصور انت عينيك مقفولة خمسين ستين سنة لا شفت المسيح ولا شفت ايده ولا شفت رحمته ولا شايف خطاياك ولا شايف نور ولا والحكاية ضلمة خالص ممكن تفتح بعد العمر ده ممكن طبعا ممكن وممكن تبقى واحد تاني طبعا يقول ترك رداءه ومشي بقى في الزفة وهو آخر سعادة وما حصلش يعني الموقف ده ما كانش يتخيل انه يحصل له بالساهل واحد تاني كان يتبع المسيح الاسبوع ده ولكن خجلا من اليهود ما كانش مبين خالص اتنين مش واحد واحد متدين جدا وواحد غني جدا والاتنين من بعيد قوي بحكم الايه المركز والقيمة والكرامة يوسف الرامي الغني قوي ونيقوديموس الفريس والاتنين يعني بيشاوروا عقلهم بيحبوه بس مش قادرين يعلنوا تلمذتهم للمسيح مش قادرين يعلنوا إيمانهم به الأسبوع ده حصل تغيير كبير قوي لأنهم هم الاثنين بكرة بيشتركوا في دفن المسيح وبيعلنوا جهرا قدام العالم احنا تلاميذه ويوسف الرامي اللي كان خجلان ومش عاوز يقول انه تلميذ للمسيح دخل بكرة قدام بيلاطس قال له عاوز ادفنه عندي واعلن انه تبعه وما هموش رأي حد حصل تغيير واللي كان خايف ما بقى شجاع وما بقاش فارق معاه الناس ترضى عليه ولا تشتمه مش فارق معاه وقف قدام الطيار كله وقال كلمة حق رجاء ثالث يبقى قلنا رجاء الغفران ورجاء التغيير رجاء في القيامة أقول لكم حاجة يعني حاسسها كده لو احنا في الليلة دي وشايفين المسيح بيتمسك تفتكروا التلاميذ بعد ما هربوا عمالين يقولوا ايه بيصلوا يقولوا ايه يا رب الليلة تعدي على خير يا رب يطلع قيافة حنين شوية طب يا رب بيلاطس يطلع راجل ويبقى عارف انها مؤامرة من اليهود يا رب تبطل المؤامرة طب يطلع عليه حكم مخفف طب ياخد فيها ست اشهر طب تعدي بأي ما هو مش بيحبوه هيفكروا في ايه وهم بعيد عن المحكمة وهو بيتحاكم وحاسين بذنب فظيع ان هم مش واقفين جنبه رجالته لكن كل اللي يجي في بالهم ايه بس تعدي بأي طريقة ومرعوبين يسمعوا خبر ايه خبر الاعدام او خبر الصليب وفي الاخر يفاجئوا بايه بمصيبة انه حكم اعدام ده غير حكم الجلد اللي قبله كمان وخابت كل صلواتهم ووقع رجائهم للارض وبقوا زي اللي هيلطموا لانه كل اللي كانوا بيصلوا له طول الليل راح وهم مش دريانين انه ده في خبر احلى بكتير من كامل من اللي بيترجوه لو ربنا كان سامع لصلواتهم وخد بس شوية جلد ولا شوية بهدلة لا كنا عيدنا القيامة ولا كنا ندخل السماء إنما ربنا يسوع خذلهم مؤقتا خلي بالكم الرسالة دي ربنا يسوع بيخذلنا مؤقتا عشان يفرحنا بخبر أحلى أكثر جدا مما نظن أو نفتكر أو نطلب اللي هو خبر القيامة ساعات انت تصلي لشخص يا رب يخف يا رب يخف يا رب طب يفضل مريض بس ما يمشيش وبعدين انت متشعبط فيه وهو مذلول في مرضه ويعني على ايه الدنيا الجميلة اللي نمسك فيها دي وبعدين ربنا يخذلك وياخده انت عشان مش شايف القيامة ومش شايف حلاوة القيامة صعب عليك واتكبست وقلت بعد الصلاة دي كلها يخذلني ما خذلهكش ده استجاب بطريقة أفضل ده مفرحه بالسماء بكرة تشوفه منور في السماء يمكن لو عاش كان ضاع نوره وجماله وبهاءه ومجده مين عارف ربنا اختاره في الوقت المناسب ربنا استجاب بطريقته ربنا بيدي رجاء في القيامة الاسبوع ده مليان اخبار قيامة على قد ما اسمه اسبوع الالام او اسبوع الموت كله اخبار قيامة يوم السبت كانت قيامة العذر بكرة نسمع خبر قيامة عارفين امتى اول ما المسيح يموت على الخشبة نسمع خبر غريب شوية يقول بقى الصخور تشققت والقبور تفتحت وايه وخرج بعض أجساد بعض قديسين قام بعض القديسين وظهروا للناس بعد قيامته يعني القيامة ملحقانة الأسبوع ده من أول لعازر اللي قام لبكرة في قديسين هيقوموا على حس موته لأن بالموت داس الموت وكلنا هنقوم معاه يوم الحد رجاء القيامة عشان كده الكنيسة طول عمرها تدخل على الموت بقلب جامد وتقول لا تخافش من الموت إن كان لنا رجاء في هذه الحياة فقط فنحن إيه أشقى جميع الناس وما إحنا رجعنا إيه رجعنا في اللي جاي رجعنا في القيامة يلا نموت كلنا عشان بكرة نقوم ما عندناش خوف فإذا الرجاء هنا مرتبط بالقيامة رجاء كمان في تغيير الظروف يبقى قلنا رجاء في الغفران ورجاء في تغيير الناس ورجاء في تغيير الظروف الاسبوع ده بالنسبة للتلاميذ كئيب جدا والليلة دي بالذات اللي يركز في قرايات الباراكليت صحات انجيل يوحنا كانوا مكتئبين كانوا قاعدين مع المسيح متضايقين لان كل شويه بيقول انا ماشي وتصوروا يعني لما حد يبقى محبوب كده يفضل يقول انا ماشي انا ماشي يعني وهو عمال يقول لهم انتوا زعلانين ليه انا هشوفكم تاني وهنفرح سوا ولو كنتوا بتحبوني كنتوا تفرحوا لأني ماشي أنا أمضي إلى أبي وهحضر لكم السماء وأجي لكم تاني إنما كانوا مكتئبين وبعدين بكرة بقى زاد الاكتئاب على آخره ليه بكرة انهاروا كلهم شافوا بقى أن كل الأحلام اللي عندهم راحت اليهود كسبوا والرومان كسبوا والتلاميذ خسروا لو احنا بنلعب لعبة كده فيها ثلاث فئات فئة اليهود على رأسهم رؤساء الكهنة والكتبة والفريسيين وفئة الرومان على رأسهم بيلاطس وهيرودس وفئة التلاميذ والشعب البسيط اللي بيحب المسيح بكرة اليهود كذبوا والرومان كذبوا والتلاميذ اتهزموا هزيمة نكراء كلهم تفرقوا رئيسهم مات خابت كل أملهم وطموحاتهم طبعا كلكم عارفين بقية القصة اليهود يروحوا فين بعد كده ما فاتش 40 سنة واليهود اتمسحوا في الأرض اتدكوا زيادة عن مليون يهودي اتذبحوا بسبب اللي عملوه في المسيح وتفرقوا في الأرض كلها وانتهت الدولة اليهودية لغاية ما ابتدت بس ايه عشان نهاية الأيام من كام سنة تاني والرومان الرومان ما فاتش عليهم 200 سنة وانتهوا تماما كل الأباطرة دول انتهوا يبقى الجولة فين الجولة القاضية في ايد المسيح والتلاميذ بصوا لهم بس مسافة اسبوعين ثلاثة وبعدين مسافة شهرين ثلاثة ومسافة سنتين ثلاثة وتلاقي اللي كانوا 12 و70 بقوا 3000 بقوا 5000 وبقى الأعداد مهولة تيجي على سفر الرؤيا اللي اتكتب سنة 100 يقول لك لا شعب لم يستطع أحد أن يعده يبقى مين اللي غلب بقى يبقى الكنيسة غلبت والتلاميذ غلبوا في الوقت اللي كان المنظر مزعج وأن القوى البشرية الأخرى اللي بتحركها الشياطين هي اللي كسبت وغلبت وربنا قاعد ساكت على الصليب بيقول وانتوا فاكرين يبقى ما بعرفش ألعب اللعبة دي ولا إيه استنوا بس شوفوا في النهاية المنظر شكله إيه تغيير الظروف هل عندنا رجاء في تغيير الظروف ساعات نحبط من الأخبار اللي حوالينا ما تطول بالك خلي عندك رجاء خلي عندك رجاء اللي غير الكون كله واللي قلب الموازين كلها وأنزل الأعزاء عن الكراسي ورفع المتواضعين ومن جيل لجيل هو ده نظامه يشيل ممالك ويحط ممالك طلعوا بابل يعني وصل راسهم بالسماء من وقت برج بابل ونزلهم للأرض ومملكة بابل اللي خدت دانيال وحسقيال دكهم للأرض طلعوا الفرس نزلوا للأرض طلعوا اليونانيين نزلوا للأرض طلعوا الرومان نزلوا للأرض فضل ايه حسب نبوة دانيال جبل طلع من صخرة مقطوعة بغير يد إنسان لا يتزعزع إلى الأرض كنيسة ربنا وشعب ربنا وولاد ربنا عندك رجاء في تغيير الظروف لو قعدنا عملنا انترفيو مع بطرس ولا يعقوب ولا متى ولا قلنا لهم كان ايه مشاعركم الليله دي يقولوا الا الليله دي عدت علينا تقيله ما يجي على احساس الذنب ان احنا سبناه يصلي ونمنا كلنا وشخرنا وتاني يوم لقيناه متعلق على الخشبه واحنا مكسوفين نبص في وشه وكل واحد فينا بقى يقول انا مش راجل انا انا ما ينفعش بني ادم مش ما ينفعش رسول انا ضيعت ثلاث سنين من عمري انا اروح اشوف لي بقى الشغل القديمه بتاعتي يمكن يقبلوني انا مش عارف ابص في وش الناس تاني لما يبصوا لي من فوق لتحت يقولوا لي فين بقى سيدك وفين رئيسك وفين اللي علمك المعجزات و... مشاعر كلها كانت سلبية جدا بصوا لهم بقى على يوم الحد والمسيح وسطيهم وسلام لكم والنور على وشهم كده والفرحة اللي مش سعياهم وفرح فتحوا العلية وما قفلوهاش زي القبر المفتوح وانطلقوا للعالم أجمع يكرزوا بقوة إيه اللي حصل تغيير الظروف خلي عندك رجاء في تغيير الظروف واحد يبقى فقير ويفضل يقول فقير ما تستنى ربنا يفرجها كل شيء ممكن يتغير واحد تعبان في شغله طول بالك خلي عندك رجاء صلي شوية تاني يفرجها ربنا وتتغير الظروف والموازين وتت... كلها تتغير مشكلة معقدة ملهاش حل تتغير برضه الظروف كلها تتغير وتفاجأ انه ربنا عمل اخرج من الجافي حلاوة ومن الاكل اكلا وتلاقي تقول يا سلام ده كانت احلى ظروف الاسبوع ده ورانا رجاء في الغفران رجاء في تغيير النفوس رجاء في تغيير الظروف رجاء في القيامة يكشف لنا كمان رجاء في الكرازة التلاميذ كانوا بيبشروا قبل المسيح ما يتصلب مش كده اللي تابع انجيل متى وانجيل لوقا بالذات وانجيل مرقس برضه ارسلهم اتنين اتنين الى كل قرية والى كل مدينة كان مزمعا ان يمضي اليها وقال لهم اذهبوا وكرزوا وعلموا وقولوا تخيلوا بقى سنتين شغل عمالين يدوروا على القرى ويعملوا معجزات ويطلعوا الشياطين والناس كلها حفظتهم وعرفتهم وبقت تسمع عن المسيح وفي الليلة دي ايه اللي حصل بالنسبة لهم الكرازة قفلت انتهت خلاص نكرز بايه بقى وهم مش دريانين ان اللي بيحصل بكرة ده هو سر الكرازة اللي هيستمر للأبد هم ما كانوش واخدين بالهم من الحتة دي هم فاكرين الكرازة قوتها في المعجزات وقوتها في الكلام والتعليم وقوتها ان احنا نتوزع توزيع مظبوط على كل البلاد ونقول لهم توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات ويطلع ان في سر لا كل ده ناقص اللي هيدي قوة للكرازة العلامة دي بعد كده اللي هيديهم قوة حقيقية واستمرارية إلى الأبد الصليب أنا إن ارتفعت عن الأرض إيه أجذب إلي الجميع قال هذا مشيرا إلى أية ميتة كان مزمعا أن يمجد الله بها في الوقت اللي هم باصين للصليب نهاية الكرازة طلع أن الصليب إيه قوة الكرازة نحن نكرز بالمسيح مصلوبا لليهود عصرة ولليونانيين جهالة أما لنا نحن المخلصين فبالصليب من المسيح قوة الله وحكمة الله يبقى تاري اللي بيحصل بكرة اللي شايفينه نهاية للكرازة هو قوة الكرازة واستمرار الكرازة ساعات الواحد فيكم يبقى حاسس ان في مشكلة ضخمة موقفة خدمته ومخليها مكتئب لا عارف يصلي ولا عارف يقرا الانجيل ولا عارف يتغير ومحبط ويائس وتطلع المشكلة دي او الصليب ده هو اساس قوته الروحية وهو مش فاهم حاجة لأن قوتي فين ها في الضعف تكمل عشان كده بكرة في اللحم هنقول في أمون الجنيس إيه يا من أظهرت بالضعف إيه ما هو أعظم من القوة اللي يبص على المسيح الضعيف اللي على الصليب ده يصعب عليه ويقول يا حرام ظلموه افتروا عليه انت مش فاهم حاجة ده اللي بيحصل ده هو اللي دحر الشيطان وكسر مملكته وادانا قوة كلنا وفتح باب السماء والعز كله ففي رجاء رجاء حتى في الألم أو نقطة الضعف اللي في حياتك ما تكون في عيب في حياتك نقطة ضعف كبيرة ألم شديد أنت مش واخد بالك ده ده سر قوتك ده أنت تحط رجاء في رجائك في الحتة دي تقول له يا رب على قد ما أنا خجول قوي ودي حاجة يعني معطلاني على قد ما هي زي الصليب كده أنا ضعيف قوي في النقطة دي يلا بقى اشتغل أنت ليا رجاء يا رب تستفيد من خجلي ده وتعمل منه حاجة ليا رجاء تستفيد من ضعف نفسيتي الحساسة دي وتعمل بيها حاجة ليا رجاء يا رب انك تشوف جسدي الضعيف اللي لا ينفع يصلي ولا يخدم ده يطلع منه حاجة افتكر قصة القديس الانبا بشوي لما جه الملاك في ليلة يقول لها يا ست ام ولا كان ليها عيال كتير المسيح لو المجد عاوز واحد من عيالك ياخده ايه يخدمه وكانوا العيال نايمين الظاهر كلهم وكان اصغرهم بشوي ده فقالت له خد اللي يريحك يعني بتحب ربنا قال لها دينا الصغير ده يخدم ربنا قالت له خد واحد عليه القيمة شوية خد واحد فيه صحة شوية كان الظاهر قديس بشوي كان وهو صغير ما فيهوش حيل ما فيهوش صحة فكانوا زمان يقول لك العيل اللي يعني يمكن ما يعيش ولا حاجة قالت له خد واحد جدع كده يسد قال لا لا ربنا عاوز الخيبان ده الضعيف ده وطلع القديس العظيم الأنبا بشوي في الوقت اللي كان على قد نقطة ضعف ودي على قد ما ربنا استغل بيها نقطة أخرى في الرجاء رجاء تحقق الوعود تحقيق الوعود هرجع تاني وأقول لكم لأني نفسي كده كلنا نفسيتنا تقوى شوية إن كان في مشاكلنا الخاصة ولا مشاكلنا كلنا العامة في البلد عاوزين كلنا رجاء قلنا رجاء في الغفران رجاء في تغيير النفوس رجاء في تغيير الظروف رجاء في القيامة رجاء في الكرازة رجاء في تحقق الوعود يعني ايه ربنا الكلمة اللي يقولها لازم يعملها إن آجلا أم عاجلا ربنا لا يمكن ينزل في كلمة السماء والأرض تتطربق لكن كلمة من كلامي لا تزول ممكن تحط كلامي هنا وعودي يعني لما يحصل ايه بدل وعدت بحاجة تحصل لما وعد انه هيقوم قام بس للأسف هم نسيوا الوعد صدقوني أنا قعدت أقلب مرة لقيت في الأربع أناجيل قال لهم حوالي سبع مرات أنا هموت وأقوم يعني مش مرة مش مرة بالذات الأسبوع اللي فات ده الأسبوع الأخراني يعني المفروض ما تكونش ما, ما يلحقوش ينسوا يعني إنما أول ما دخل على البهدلة والصليب والموت كلمة هقوم دي راحت خالص اختفت من من دماغهم اختفت وبعدين ايه اول ما قام قال لمريم المجدليه والمريم الاخرى روحي قولي لهم انا هسبقكم للجليل زي ما قلت لكم انتوا بس نسيتوا انا وعدكم هقوم وقايل لكم من الاول هسبقكم للجليل وهنتقابل الاسبوع الجاي في الجليل في ميعاد مع بعض ميعاد ايه بعد ما مت انتوا نسيتوا ايه مت ولا ما متش بدل قلت كلمة يبقى لازم هعملها احنا عندنا وعود كتيرة قوي بننساها فبنضعف انما الرجاء لا يخزى يعني لا يمكن ربنا يكسفك في كلمة لما يقول لك انا معاك يبقى معاك يعني معاك تقول له انت فين يا رب يبقى انت اللي نظرك رايح انما هو معاك طب ما بتستجيبش ليه يبقى انت ودانك ما بتسمعش هو بيستجيب لكن كده كده هتكتشف وجوده الثلاث فتية مثلا عندهم وعد ان ربنا معاهم فوقفوا للملك وقالوا له احنا مش هنبخر للاوثان يمكن جه في بالهم انه اكيد بدل ربنا معانا الراجل هيرجع في كلامه ويقول خلاص انتوا ما فيش اغلى منكم احنا نشوف صرفه كده ونزوح القانون ده الراجل قلب عليهم مع انه كان بيحبهم انما اعتبرها تحدي وقال طب سخنوا النار اكتر لازم يا رب هتنزل مطر وتطفي النار وهتتصرف ما انت معانا مفيش مطر والنار بتزيد لازم يا رب هتكعبل الرجالة قبل ما نوصل للنار وهتحسسهم ان انت قوي ومش معقول هندخل على النار يعني لا هتدخلوا ايه يا رب امال معانا ازاي ده مفيش ولا حاجة ده احنا خلاص هنتشوي فين لما دخلوا النار وابتدى الشوى الشوى لقوا المسيح بيتمشى معاهم وقال لهم وانا وانا مش قلت انا معاكم وانا قلت انا معاكم ازاي انا معاكم من الاول هو لازم ابان يعني وبقوا يتمشوا ويسبحوا مبسوطين واخر مزاج وكانهم في فسحه مش في نار نفس الكلام الليله دي تصوروا التلاميذ لما هجم عليهم المسلحين دول كل اللي جه في بالهم الملائكه والمسيح قال لهم هو انتم مش فاكرين فاكريني ما اقدرش اجيب 12 ربوه من الملائكه يعني 120 الف ملاك تصور واحد منهم شال 185 الف قبل كده ايه شويه العساكر بتوع اليهود ولا الرومان دول ما يجوش 70 80 عسكري ولا 100 عسكري ما عملوش حاجه فطبعا هم كل رجائهم ايه ما تنزل نار تاكلهم دول جايين يمسكوك طب بلاش نار ملاك واحد يشيل كم واحد كده وخلاص خليهم يترعبوا طيب خلي بطرس كده ايده سيفه كده يلعب زي زمان بتاع داوود كده وياكل له كم واحد فيخافوا منه ويلاقوا انه في كده قوه عجيبه معاه لا ده انا هزعق لبطرس عشان مسك السيف ومفيش ملاك مسموح له يظهر ولا نار تنزل وهتضرب وهتمسك وهتخافوا وهتجروا وهتكمل المؤامره ومش هيطلع واحد في المحكمه يدافع عني والتهم البطاله كلها هتمشي وهيطلع قرار اعدام ايه ده امال انت واعد انه يعني ادعيني وقت الضيق انقذك ازاي ما احنا عمالين نصرخ ونقول انقذ يا رب ما بتنقذ استنوا بس انا قلت انقذك فتمجدني سيبني انقذك بالطريقه وفي الوقت اللي على مزاجي حاضر حاضر في وقت ويجي بقى يوم القيامه الصبح ويبان بقى الاستجابه الجميله وتبان انه يا سلام يا رب طلعت انت اللي عارف بتعمل ايه واحنا اللي مستعجلين واحنا اللي مخنا على قدنا واحنا اللي شكينا في وعدك تبان قوي حكايه الشك دي تلميذه عمواس دول من السبعين رسول يوم الحد الصبح طالعين عابسين مكتئبين بيقولوا ايه كنا نعشم او يعني كان عندنا امل في الراجل ده انه هيخلص اسرائيل بس خلاص خلاص يعني هو قال انا هخلص وطلع مش قد كلامه وفضل المسيح ماشي جنبهم وسامعهم عمالين يتحسروا ان وعود ربنا طلعت باطله فعشان كده قال لهم كلمه شديده شويه انشف كلمه يوم القيامه ايها الايه فاكرينها ايها الغبيان والبطيئه القلوب في الايمان هو انا اقول كلمه وارجع فيها انا قلت انا مع الكنيسه يعني مع الكنيسه لما الدنيا تطلع تنزل انا قلت انا الكنيسه دي بتاعتي يعني الكنيسه بتاعتي انا مسؤول عنها ده انا فديتها بدمي هسيبها لشويه ناس في الشارع مالكم بالاحداث والاخبار والجرايد واللي يطلع واللي ينزل ايه الكلام الصغير ده كلمه من كلامي لا تزول انا بقول الملائكه معاكم يبقى الملائكه حواليكم انا بقول اسوارك يا كنيسه امامي دائما تبقى اسوار كل الكنائس قدامه دائما انا قلت نقشتكم على كفي يبقى خلاص مش هتطلعوا من ايدي اللي اقوله لازم يمشي لكن احنا للاسف ايه مش بنتشعبط في الرجاء ده الرجاء في تحقق الوعود كل مرة تصلي وتقول له يا رب اغفر لي مصدق انه هيسامحك ولا لا مش هو قال كده لو غفرت للناس هسامحك لو تبت هسامحك خلاص افرح لان هو مسامحك طبعا ده في ناس تعترف وتتوب وترجع تتشكك وتقول يكونش ما سامحنيش انت ما بتفهمش ما هو قال ابونا قرا لك الحلم وقال لك انا هو الماحي ذنوبك وخطاياك لا اذكرها ولا انت مش مصدق ما هو يا ما بتفهمش يا مش مصدق اذا كنت بتفهم طب صدق بقى يبقى عندنا رجاء اخر في تحقق الوعود المسيح قال لهم هتفرحوا فرحهم تمام هتشوفوني شافوه اتمتعوا بيه أسباء كل الجليل كان قاعد في جبل الجليل مستنيهم عقبال ما يجوا كده من أورشليم يجوا له جري كده ياخدوه بالحضن أسباء كل السماء يبقى هم كلهم رايحين السماء مرة قعدت مع مجموعة كده نصها ملحدين يعني فواحد سأل سؤال يعني ببساطة كده قال إيه وأنا ليه أصدق المسيح فأنا قلت له عشان عمره ما قال حاجة ما عملهاش قال في العهد القديم جاي جه قال هموت مات قال هقوم قام قال هصعد صعد قال جاي تاني أصدقه ولا ما صدقوش ما قالش ولا كلمة إلا وعملها ما صدقوش ليه بقى بصراحة لو ما صدقتوش يبقى أنا اللي مغفل لأن هو ما فيش حاجة بيقولها ما بيعملهاش إذا دقت أن ربنا كل كلامه بيعمله يبقى أنت متأكد أن المسيح جاي ومتأكد أنه جاي عشان ياخدك السام ومتأكد أنه شايل خطيتك ومتأكد أن كل اللي بيحصل حوالينا خير ومتأكد أن ضعفك ده قوة ومتأكد أنه عارف يغير فيك بس كل ده اسمه ايه الرجاء العشم الأمل في ربنا عشان كده الكتاب يقول بالرجاء خلصنا اوعى يروح مننا الرجاء انا بقول لكم الكلام ده الليله دي بالذات ليه الوحيد اللي راح منه الرجاء بعيد عنكم مين يهوذا قاعدين الصبح عمالين نرث يهوذا وننوح عليه عشان الحتة دي بس يهوذا يهوذا يا خبتك يا يهوذا مش لأنك بعت ولا الغلط كله في الحتة دي ما احنا بعنا المسيح ما احنا يعني ياما فكرنا في الفلوس قبل من المسيح ما احنا ياما سرقنا من المسيح مجده ما هو كان بيسرق من الصندوق واحنا بنسرق حاجات تانية إنما يفضل فينا رجاء لما نرجع له يقبلنا إنما مصيبة يهوذا بقى من الشيطان لغى الرجاء من قلبه وعقله عارف يشيل دي فيئس ولما يئس كمل عليه وهلك آخر حاجة أقولها الرجاء في الملكوت كل اللي بيحصل الأسبوع ده ليه كل اللي بيحصل عشان كلمة واحدة بس المسيح جه من السماء عشان ملكوت السماء هو أول كلمة قالها توبوا لأنه قد إيه اقترب منكم ملكوت السماوات وعشان كده نقول الرب ملك على خشبة بكرة يعلن ملكوته بكرة تجليسه عارفين لما ملك يتجلس زي ما أسقف يتجلس كده بكرة المسيح يجلس ملكا إلى الأبد بس طلع أنه هيجلس على إيه على خشبة زي ما دخل ملكا على حمار يجلس ملكا على خشبة ده نظام ملكوت الله ده ملكوت السماء مش ملكوت أرضي الملوك التانية دي كلها تطلع وتنزل وقصور و... وعربيات مفخفخة و... وخيل والكلام ده ما يعجبش ربنا لكن ملكنا كل اللي بيعمله لحساب ايه ملكوته يبقى احنا عندنا رجاء في ملكوته احنا النهاردة متقابلين في الكنيسة وعمالين نقول سكتة جوم كلنا على رجاء نتقابل تاني في السماء نفضل نقول لك القوة والمجد إلى الأبد ولا احنا بنصلي ليه ما احنا غشينها من الرؤية وعمالين كل ما نقرأ الرؤية نقول لهم يا بختكم وصلتوا قاعدين تسبحوا على طول لا محتاجين تناموا ولا تاكلوا ولا تشربوا ولا تجيبوا سيرة الناس ولا عندكم سياسة ولا أخبار فإحنا عايشين على رجاء الملكوت اوعى يروح منك رجاء الملكوت اوعى حد يسألك هو انت رايح السماء تقول له لا باين مفيش فايدة اوعى تقول كده تبقى مش مسيح تقول له عندي رجاء ادخل السماء بنعمة ربنا اوصل السماء مش بتقول له انا ضامن احنا نحبس ضامن دي ها ضامن دي فيها بر ذاتي وكبرياء ومنظرة كده فارغة لا تقول له عندي رجاء ان اللي عمله عشاني ده كله ما ضيعوش انا بدلعي بس كده لكن ان تمسكنا بالرجاء راسخا الى النهاية اذا احنا كل اللي بنعمله عشان ندخل السماء فبالرجاء خلصنا عاوزين نتمسك برجاء الملكوت لو سألنا يا رب الملك انت اتصلبت ليه يقول عشان كلكم تيجوا معايا السماء انت بتتعذب ليه عشان مفيش حد ما يدخلش السماء وطبعا اجمل مثل الليله دي او بكره بقى اللص اليمين اللي ضرب رقم قياسي في الخطيه يجوز قتل يجوز زنا كتير يجوز سرق ناس يجوز ظلم كتير يعني عدانا كلنا في الخطايا وبعدين ايه شوفوا الرجاء الجميل في دقايق قال كلمة حق وقدم توبة صادقة وقال له يا رب اعترف بيه كإله بإيمان وقال بس ايه اذكرني يا رب اذكرني متى جئت في ملكوتك قال له النهاردة تبقى في الفردوس على حساب الملكوت لسه الملكوت يا حبيبي بس النهاردة في الفردوس تدي رجاء قد ايه دي لما تلاقي واحد بعيد عن ربنا خالص ويعني كأن الشيطان ملكه تماما قول مين عارف يمكن على فراش الموت يرفع قلبه ويقول له ارحمني يا رب يطلع من ايد الشيطان ويبقى لص يمين تاني وكل يوم في لص يمين كل يوم لأن ربنا صياد ماهر مش سهل حد يخطف من ايده ابدا ياما ناس اتسرقت من ربنا بالسنين ويفضل ربنا كراعي صالح يدور عليها ويلف حواليها وعلى النزع الأخير قبل ما تمشي على طول ترمي كلمة بس لربنا كده ويتغير مصيرها وتطلع من الجحيم إلى الفردوس ربنا رحمته واسعة ربنا عطاياه كتيرة ربنا إله طيب ربنا يدينا رجاء يجعلنا سعداء بعمله لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد